أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة الثانية والثلاثين من خط الزمن وما زلنا مع قصة فلسطين في الحلقة اللي فاتت شفنا جهود السلطان عبد الحميد رحمه الله لمنع سكن اليهود في أرض فلسطين وشفنا الجهود اللي بذلها تيودور هرزل في تجميع اليهود من اليهود من أطراف العالم ومحاولة إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين ومحاولات تيودور هرزل لإقامة علاقات مع روسيا وفشلت هذه المحاولات ومع ألمانيا وفشلت كذلك ومع إنجلترا ونجحت نجاحا كبيرا جدا ومحاولات تيودور هرزل لشراء ذمة السلطان عبد الحميد رحمه الله لكنه فشل فشلا ذريعا في ذلك الامر وثبت السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله امام فتنه الاموال اليهوديه. خرج تيودور هرزل من هذه اللقاءات بهدفين كبار جدا اسقاط الخلافه العثمانيه وقال انه لا سبيل ابدا الى اقامه الدوله اليهوديه في داخل فلسطين الا ان تسقط الدولة العثمانية وحاجة تانية فكر فيها وقالها لليهود لابد من إسقاط أيضا الحكم القيصري الأرثوذكسي في روسيا لأن روسيا تقوم كحائط صد كبير للهجرة اليهودية من من روسيا إلى فلسطين وطبعا اليهود في روسيا حوالي 7 مليون يهودي وأكثر فطبعا ديت اللي كانت ال الأهداف الكبرى اللي خرج بها تيورو هرزل من مفاوضاته السياسية عمل إيه؟ بدأ يشجع يهود الدونمة المتغلغلين في داخل حزب الاتحاد والترقي ويشجع تركيا الفتاة جمعية تركيا الفتاة اللي اتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت على التركيز على قضية القومية وبدأوا يبرزوا بعض الرموز العربية القومية في داخل الوطن العربي وبرضه قامت جمعيات تدعو إلى القومية العربية وكان على رأس هذه الجمعيات النصارى المبعثرين هنا وهناك في أطراف العالم الإسلامي وخاصة في مصر ولبنان فبدا يحصل نوع من النزعه القوميه العربيه في مواجهه النزعه القوميه التركيه وبدا يحصل شقاق كبير جدا في العالم الاسلامي في نفس الوقت قرروا التخلص من السلطان عبد الحميد الثاني وحاولوا في البدايه محاوله اغتيال كعاده اليهود يعني حاجه سريعه يخلصوا بها الموضوع فشلوا في هذه المحاوله فقالوا طيب نعمل اسقاط منظم للسلطان عبد الحميد الثاني محاوله تشويه صورته في كل مكان ومحاوله تلميع بعض الرموز التركيه الاخرى كبديل للسلطان عبد الحميد الثاني وفي ظل غياب الروح الاسلاميه العاليه عند الشعب وفي ظل تغلغل العلمانيه وبعد الناس عن الشرع الاسلامي ظهر عند الناس فعلا هذه الروح وانضحك على الشعب التركي للاسف الشديد وعلى الشعوب الاسلاميه في كل بلاد العالم الاسلامي وبدات تقوم بعض الثورات ضد السلطان عبد الحميد الثاني في اسطنبول وفي غيرها من مدن تركيا وانتهى الامر في سنه 1909 باسقاط السلطان عبد الحميد الثاني وقيام لجنه الاتحاد والترقي لتهيمن على الحكم في داخل تركيا مع وضع محمد الخامس او محمد رشاد كخليفة بديل للسلطان عبد الحميد الثاني وكان طبعا ما كانش ليه أي وزن كان مجرد صورة عشان الأمور تمشي في صالح حزب الاتحاد والترقي حزب الاتحاد والترقي زي ما قلنا معظمه أو عدد كبير من أعضائه من اليهود فعلا من يهود الدونمة فكل نشاطهم كان في هذا الاتجاه ولما عملوا وزارة أول وزارة اتكونت بعد إسقاط السلطان عبد الحميد الثاني كان فيها 13 وزير كان في واحد عربي وتسعة أتراك وثلاثة يهود تخيل في داخل الدولة العثمانية اللي لسه ما وقعتش لحد دلوقتي كدولة أو كخلافة بعد إسقاط عبد الحميد الثاني عملوا وزارة فيها ثلاثة يهود مرة واحدة لدرجة أن قامت بعض الثورات في تركيا نفسها لوجود اليهود في داخل الوزارة التركية الإسلامية لكن قمع الاتحاد الاتحاد والترقي هذه المظاهرات بالقوه وبدا يحصل نوع من الردع للمسلمين في تركيا وفي غيرها وقال السلطان عبد الحميد الكلمه المشهوره ان سبب خلعي هو اصراري على منع اليهود واصرار اليهود على تاسيس وطن قومي لهم في الارض المقدسه فلسطين. المهم السفير البريطاني لما شاف الوضع كده في تركيا علق على هذا الموضوع في رسالة له إلى وزير الخارجية البريطاني آنذاك سنة 1910 قال إن هذه الثورة وهذه اللجنة لجنة الاتحاد التراكي تبدو في تشكيلها الداخلي تحالفا تركيا يهوديا في الأساس يعني حتى العالم كله كان شايف ان اليهود متعاونين مع الاتراك في اسقاط السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله ومن اوائل قرارات لجنه الاتحاد- الاتحاد والترقي الغاء بند منع الهجره الى فلسطين، منع هجره اليهود الى فلسطين، وسمحوا بذلك باعداد كبيره من اليهود ان يهاجروا الى ارض فلسطين الحبيبه وسمحوا لهم ايضا ان يشتروا الاراضي هناك وعزلوا ال- الخلفاء او الامراء العثمانيين على فلسطين اللي كان موليهم السلطان عبد الحميد الثاني وكان منقيهم بحيث عندهم نوع من الحميه الاسلاميه عزلوهم وحطوا ناس علمانيين عشان يسمحوا لليهود بدخول الى ارض فلسطين والكلام ده كله تزامن للاسف الشديد مع نذر الحرب العالميه الاولى الحرب العالميه الاولى كانت من 1914 ل 1918 ولجنه الاتحاد والترقي بالتنسيق مع انجلترا دفعوا الدوله العثمانيه دفعا الى دخول الحرب العالميه الاولى لتنهك ل- بذلك قوى الدوله العثمانيه تماما دخلوها في حزب المانيا ووقفوا هم في الحزب الاخر انجلترا وفرنسا وروسيا وبعد كده امريكا دخلت معاهم وبعد كده ايطاليا دخلت معاهم طبعا ايطاليا في الحرب العالميه الثانيه كانت داخله مع المانيا لكن في الحرب العالميه الاولى كانت داخله مع انجلترا وفرنسا في سبيل ان تعطى ليبيا بعد هذه الحرب وبالفعل طبعا اثناء يعني ذلك ساعدت آه، امريكا آه، ساعدت ال- آه، انجلترا وفرنسا آه، ايطاليا على ترك- تر- ترسيخ الاقدام في داخل آه، ارض ليبيا المسلمه اللي هي كانت تبع اصلا الدوله العثمانيه في سنوات الحرب العالمية الأولى بدأ احتضار الدولة ال- العثمانية الجيوش العثمانية المبعثرة في أوروبا في شرق أوروبا في بلغاريا وفي اليونان وفي غيرها بدأت تتلقى هزائم بدأت تقوم ثورات في بلاد الصرب وبلاد اليونان مؤيدة من الإنجليز ومن الفرنسيين آه، دمرت القوى العسكرية آه، تماما كان في 100 ألف جندي تركي موجودين في أرض فلسطين ودي دلالة على اهتمام الفلسط... الدولة العثمانية بأرض فلسطين بشكل كبير لكن ولي هؤلاء امر هؤلاء لشخصيه عابثه خطيره جدا جدا في التاريخ الاسلامي وهي شخصيه مصطفى كمال اللي اشتهر بعد كده بمصطفى كمال اتاتورك وهنرجع نتكلم عليه بعد شويه. حاول الانجليز ان هم يلمعوا شخصيه تانية في داخل العرب عشان يعملوا مواجهه ما بين العرب وما بين الدوله العثمانيه فاختاروا الشريف حسين اللي هو كان امير مكه في ذلك الوقت وعملوا مباحثات ما بينه وما بين ماكمهون الانجليزي اللي كان المندوب السامي آه، على مصر في ذلك الوقت من بريطانيا وطبعا مصر كانت محتله من سنه 1882 وميلاديه وعملوا مبا- مباحثات بين الشريف حسين وبين ماكمهون في سنه 1915 يعني انجلترا كانت محتله مصر من 33 سنه يعني النوايا واضحه والاستقرار الانجليزي في داخل مصر واضح ومع ذلك قعد الشريف حسين امير مكه مع ماكمهون واتفقوا على شيء غريب جدا اتفقوا على ان السلطان ان الشريف حسين يقوم يضرب الدوله العثمانيه في ظهرها ويحتل ميناء العقبة اللي هو تحت السيطرة العثمانية ويفتح المجال للدولة الإنجل... أو للجيوش الإنجليزية للدخول لأرض فلسطين كل ذلك في مقابل أن يعطى آه، الشريف حسين مملكة تسمى مملكة العرب ولما حتى سأل إيه حدود المملكة دي قال له مش مشكلة تعرف بعدين ولما ثار قالوا له خلاص حدود المملكه ديت هتبقى آه، الاردن وسوريا باستثناء الاسكندرون عشان هيدوها هديه ل- لتركيا ومفيش داعي للبنان لان لبنان هتاخدها فرنسا وتاخد الجزيره العربيه باستثناء الاطراف يعني ممنوع عليك تاخد اليمن ممنوع تاخد الخليج العربي ممنوع تاخد جنوب العراق كل ده عشان حاطط هذه المملكه العربيه بالجيوش ال- الانجليزيه من كل مكان وياخد آه، العراق وطبعا يعني هذه العروض كانت بالنسبه له مغريه جدا هو امير مكه فقط فخد هذه العروض وقابل في مقابل ان يضرب الدوله العثمانيه في ظهرها وطبعا عشان ما يضحكوا على الشعوب ما يقولوش ان هو خارج لضرب الخلافه العثمانيه سموا الاسم اسم جميل وقالوا انت هتقوم بما يسمى بالثوره العربيه الكبرى وهيكون ميعاد هذه الثوره في 1916 للثوره على الاحتلال التركي للعالم الاسلامي وشالوا خالص قضيه الخلافه العثمانيه وشالوا التاريخ اللي اتكلمنا عليه 600 سنه من الدوله العثمانيه وشالوا تاريخ السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله وبقى هم الشريف حسين ان يتعاون مع الانجليز لطرد العثمانيين من فلسطين واستقرار الحكم للعرب كما يقولون في آه، آه، 1 يونيو سنة 1916 30 رجب 1334 قام فعلا الشريف حسين بالثورة العربية الكبرى وتقدمت جيوشه بقيادة فيصل ابنه ابن الشريف حسين ومعهم لورنس العرب ولورنس العرب ده كان ضابط مخابرات انجليزي يهودي هو الذي يتوسط ما بين مكمهون الإنجليزي في مصر وبين الشريف حسين في آه، مكة قامت الجيوش العربية بغزو فعلا العقبة وضرب الأتراك من حيث لا يتوقعون لأن طبعا جاي لهم الضرب من الجنوب وهم كانوا متوقعين الضرب يجي لهم من ناحية الإنجليز في مصر وبالفعل سقط منها العقبة وفتح الطريق أمام الجيوش الإنجليزية لتسرع في دخول فلسطين من سيناء كارثة جديدة ظهرت في هذه الآونة سنة 1916 برضو تزامنا مع الثورة العربية الكبرى هي ظهور معاهدة سايكس بيكو على صفحات الجرائد ايه سايكس بيكو؟ سايكس ومارك سايكس وده كان المندوب السامي للشؤون الشرق الادنى الانجليزي طبعا وجورج بيكو ده كان وزير خارجيه آه، آه، إنجلت- آه، فرنسا وكان قنصل فرنسا السابق في بيروت عملوا مع بعض اتفاقيه اسمها اتفاقيه سايكس بيكو عملوها في بطرسبرج في آه، آه، روسيا وفي هذه الاتفاقية قاموا بشيء شنيع على خلاف ما فعلوه تماما مع الشريف حسين يا ترى ايه اللي حصل في هذه الاتفاقية وما هي النتائج التي نتجت عن اتفاقية سايكس بيكو ده اللي هنعرفه ان شاء الله بعد الفاصل فابقوا معنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شفنا قبل الفاصل الخطوات الأخيرة لإسقاط الخلافة العثمانية عن طريق إسقاط السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله آخر السلاطين المحترمين في الدولة العثمانية وبداية عهد الاتحاد والترقي وهي لجنة كما ذكرنا تركية يهودية آه، قامت آه، وتصدت إلى حكم الدولة العثمانية وبدأت فعلا في محاولات آه، إسقاط الخلافة بكاملها وإنشاء دولة تركيا العرقية التي تقوم على العرق التركي فقط في نفس الوقت كان في محاولات تلميع لشخصيات عربية تقود العرب في اتجاه مخالف لتطعن الدولة العثمانية في ظهرها وكان على رأس هذه الحركات الشريف حسين أمير مكة وفي اتفاقية واضحة جدا مع مكمهون الإنجليزي اللي كان بيحكم مصر في ذلك الوقت عملوا اتفاقية لضرب الدولة العثمانية ولإقامة مملكة للعرب كما يزعمون وكانت حدود هذه المملكة بتشمل العراق والأردن وسوريا وفلسطين وأجزاء كبيرة من الجزيرة العربية وطبعا دي كلها كانت وعود انجليزيه للشريف حسين مع انه شايف ان الانجليز محتلين مصر من 33 سنه وما خرجوا منها حتى هذه اللحظه، في سنه 1916 زي ما قلنا قامت الثوره العربيه الكبرى كما يزعمون وبالفعل اسقطت ميناء العقبه الت- اللي كانت تحت سيطره تركيا ودخلت الجيوش الانجليزيه في اتجاه آه، سيناء لعبور آه، سيناء الى آه، فلسطين. في نفس الوقت في سنه 1916 تم عقد آه، معاهده سمت معاهدة سايكس بيكو زي ما قلنا وفي هذه المعاهدة كانت بين فرنسا وانجلترا وعقدت في روسيا وتسربت أخبارها إلى الجرائد إيه اللي حصل في هذه المعاهدة؟ في هذه المعاهدة اتفق الإنجليز والفرنسيين على تقسيم أملاك الدولة العثمانية بينهما فتأخذ إنجلترا العراق والأردن وتأخذ فرنسا سوريا ولبنان وتصبح ف- فلسطين تحت رعاية دولية باستشارة روسيا والاخبار ديت كانت سريه لكن سربتها روسيا نفسها الى الجرائد ووصلت الى جرائد العالم الاسلامي والغربي وقرا الشريف حسين هذه الاخبار في الجرائد كما قرا الجميع طبعا ثار الشريف حسين لان هذه البلاد التي آه، قسمت بين فرنسا وانجلترا في هذه المعاهده هي البلاد التي وعد هو باعطائها وذهب يشتكي الى انجلترا ولكن انجلترا قالت ان هذا كلام جرائد وليس له اصل من الصواب وما كانش قدامه حل ان هو صدق عشان كان بدا بالفعل الثوره العربيه الكبرى كما يزعم ضد آم، آه، الدوله العثمانيه للاسف الشديد. آه، في سنة 1917 جاء هذا العام بعدة كوارث على المسلمين الكارثة الأولى طبعا في كل ده كان في أخريات 1917 وكل ده أثناء الحرب العالمية الأولى يا إخواني وأخواتي اللي بدأت من 1914 ل 1918 والدولة العثمانية منهكة تماما في هذه الحرب الكبرى في أواخر 1917 الكارثة الأولى 25 أكتوبر سنة 1917 قيام الثورة الشيوعية في روسيا والذي قام بالثورة الشيوعية مجلس مكون من سبع أفراد على رأسه لينين ال- الشيوعي وطبعا بأفكار كارل ماركس اليهودي والمجلس ده كان بيضم أربعة يهود المجلس الشيوعي الأول كان بيضم أربعة يهود والخامس كان ستالين زوجته يهودية والسادس كان لينين واحد نصراني روسي واول وزاره شيوعيه قامت كان عددها 22 واحد منهم 17 يهودي تخيلوا يعني تقريبا حكومه يهوديه تحكم دوله روسيا واللي كان بيفكر فيه تيودور هرزل مع انه مات سنه 1904 وما تعرضناش لموته لان كان في وسط الاحداث آه، مات وما شافش هذه الآثار لكن حصل اللي كان بيدبر ليه وفعلا سقط الحكم الأرثوذكسي القيصري في داخل روسيا وقامت حكومة تؤيد بكل قوتها التواجد اليهودي في داخل فلسطين ومن ثم سمح بالهجرة لليهود من آه، روسيا إلى فلسطين الكارثة الثانية الكبيرة حصلت بعدها بأسبوع في 2 نوفمبر 1917 أرسل بولفور وزير خارجية آه، بريطانيا رسالة إلى اللورد البريطاني الشهير روتشيلد أثرى أثرياء العالم في ذلك الوقت أرسل له رسالة يقول له فيها أن حكومة جلالة الملك الملك البريطاني طبعا تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي وسوف تبذل خير مساعيها لتسهيل بلوغ هذه الغاية مجرد خطاب يا إخواني من وزير خارجية إنجلترا لأحد الأثرياء اليهود في لندن يعني هذا الخطاب له ليس له أي صبغة قانونية لكن اعتبر هذا الأمر وعد بولفور وخلي بالك الكلام ده قبل أن تدخل الجيوش ال- الإنجليزية إلى أرض فلسطين وصدق فيهم الذي قال أعطى من لا يملك من لا يستحق من لا يملك بولفور أعطى من لا يستحق اليهود وعدا بإنشاء وطن قومي لهم في أرض فلسطين وطبعا الوعد كان فيه كلمات كتيرة فيها تفصيلات ليس المجال ل- لشرحها الكارثة الثالثة حصلت عندما وصل الإنجليز إلى شخصية تركية في غاية الأهمية في أرض فلسطين اللي هو قائد الجيوش التركية في أرض فلسطين اللي كان اسمه مصطفى كمال وكان علماني من الدرجة الأولى كاره للإسلام تماما وكان آه، أحد أعضاء لجنة حزب الاتحاد والترقي وكان صغير في السن فوصلت انجلترا لهذه الشخصية وكان قائد مئة ألف جندي تركي في داخل فلسطين وصلت إليه واتفقت معه على أن ترتب له الأوضاع بصورة ما ليصل هو إلى حكم تركيا في نظير أن ينسحب بجيشه تماما من أرض فلسطين ليخلي المساحة كاملة للجيوش الإنجليزية وافق مصطفى كمال الملقب بأتاتورك وافق على هذه الأمور وانسحب بجيشه معرضا حياة 100 ألف جندي تركي للخطر في نظير أن تقام له بعد ذلك دولة بعد أن يصنع كزعيم في داخل الوطن ال- ال- التركي وهنشوف إزاي صنع كزعيم وأخلي الطريق إلى آه، آه، إنجلترا لتحدث الكارثة الرابعة في أخريات سنة 1917 وهي احتلال إنجلترا لفلسطين الكلام ده دخلت القوات الإنجليزية في 16 نوفمبر سنة 1917 يعني بعد أسبوعين من وعد بولفور لليهود ودخل الجنرال الجنرال اللنبي على قيادة الجيوش الإنجليزية وقال الكلمة المشهورة بتاعته الآن انتهت الحروب الصليبية الجيش التركي فعلا انسحب بال- بالجيش بتاعه بخيانة مصطفى كمال آه، أتاتورك والجيش العربي للأسف الشديد متعاون مع الجيش الإنجليزي في احتلال آه، فلسطين لصالح الإنجليز ونقول أين شعب فلسطين المشكلة الخطيرة يا إخواني أن شعب فلسطين نفسه في هذه اللحظات كان مغيبا تغييبا كاملا كان عايش في وهم القومية اللي اللي عايشه فيه العالم العربي كله ان انتم المفروض تكونوا عرب وتتخلصوا من الاحتلال التركي الذي قبع على انفاسكم هذه القرون السته السابقه ومحوا كل آه، فضيله في تاريخ الخلافه العثمانيه ولم يبقوا الا الرذائل والمفاسد فقط وانا اديكم مثال صارخ على هذه التغييب للشعب الفلسطيني اللي فتح الابواب للانجليز دون مقاومه تذكر ان هذا الشعب كان فاهم ان الانجليز داخلين يساعدوه في التحرر من تركيا لإقامة مملكة عربية على رأسها الشريف حسين مع ظهور أخبار سايكس بيكو في الجرائد المثال اللي هضربه لكم المثال الصارخ ان ان تكونت في داخل آه، فلسطين قبل دخول القوات الانجليزيه الى ارض فلسطين تكونت جمعيه اسمها الجمعيه الاسلاميه المسيحيه على اساس انها جمعيه فكريه تهدف الى تحرير فلسطين من الفساد او من ال- من الاحتلال التركي طبعا جا- جمعية قومية تماما وانضم إليها بعض العلماء في ذلك الزمن بل انضم إليها أمين الحسيني اللي هو المفتي اللي بعد كده تزعم حركة المقاومة لكن في ذلك الوقت أنا بقول لك إزاي كان التغييب منتشر في الشعب الفلسطيني وهذه الجمعية أوكل لها بعد ذلك أن آه، آه، تقوم بأمور الشعب الفلسطيني وطبعا ما فيش أي معنى لإقامة جمعية تسمى الجمعية الإسلامية المسيحية لمناصرة القضية الفلسطينية مع أن المسلمين في ذلك الوقت 82% من سكان فلسطين والمسيحيين 10% واليهود بقوا 8% طبعا بعد وجود لجنة الاتحاد والترقي والسماح لهم بالهجرة لأرض فلسطين ومع ذلك شوف نظرة هذه الجمعية أصدرت هذه الجمعية بعد سنة كاملة من الاحتلال الإنجليزي لفلسطين في ذكرى دخول القوات الإنجليزية إلى فلسطين بيانا قالت فيه خلي بالك الكلام ده في 16 نوفمبر 1918 يعني بعد سنة من احتلال فلسطين من الإنجليز قالت في هذا اليوم السعيد من العام الماضي دخل الجيش البريطاني المظفر مدينة يافا رافعا ألوية النصر لتحريرنا نحن العرب من ظلم الأتراك انظر إلى التغييب الذي وصلت إليه الأمة وطبعا مش من فراغ يا إخواني وأخواتي أن تحتل بلاد العالم الإسلامي لابد أن الشعوب في ذلك الوقت وصلت إلى حالة من التردي تسمح باحتلال كل أطراف العالم الإسلامي كما تعلمون سنة 1918 انتهت الحرب العالمية الأولى فازت طبعا زي ما أنتم عارفين إنجلترا وفرنسا وأمريكا اللي انضمت ليهم آه، وهزمت ألمانيا والخلافة العثمانية طبعا روسيا انسحبت من الحرب العالمية الأولى عندما قامت فيها الثورة الشيوعية لانشغالها بموضوع الثورة طلبت إنجلترا من فرنسا إلغاء بند تدويل فلسطين من اتفاقية سايكس بيكو اتفاقية سايكس بيكو كانت بتقول إن فلسطين تبقى مدولة يعني إيه؟ يعني حكم دولي مكون من فرنسا وانجلترا باستشاره روسيا وممكن بعد كده بقيه الامم في العالم طلبت الغاء هذا البند على ان تكون فلسطين خالصه للانجليز، لماذا؟ لتعطي انجلترا بعد ذلك فلسطين لليهود، ووافقت فرنسا على ذلك على ان يطلق يد الفرنسيين في الجزائر وتونس. ووافقت طبعا انجلترا على كده واخذ الفرنسيون كامل الحريه في تونس والجزائر وتولى الانجليز امر فلسطين بكاملها واعلنوا ان هذا مجرد انتداب يعني حكم مؤقت لفلسطين هيستمر 30 سنه بس من سنه 1917 او 18 عند الاتفاقيه لسنه 1948 في 14 مايو على وجه التحديد يبقى الوضع دلوقتي اصبحت فلسطين في يد الانجليز وعشان تهدي الاوضاع لان طبعا الشريف حسين قال فين اللي انتوا وعدتوني بيه وفين المملكه اعطت آه، انجلترا ل- لابن الشريف حسين اللي هو الملك آه، فيصل اعطته آه، اماره العراق تحت قياده الجيش الانجليزي واعطت ابنه الثاني الملك عبد الله آه، قياده آه، الاردن وعملت له فيها دوله ما كانش في دوله اسمها الاردن في ذلك الوقت كونت آه، اماره من شرق ال- نهر الاردن وخلتها هي اماره الاردن وخلت على راسها الملك عبد الله ابن الشريف حسين لتهدئ الاوضاع في العالم الاسلامي ويعتقدون انهم قد اخذوا حقا من حقوقهم لكن الجيوش الانجليزيه هي اللي مسيطره على الاوضاع تماما في العراق وفي الاردن وفي داخل فلسطين وخلت فلسطين تحت اداره عسكريه مدنيه آه، انجليزيه وتابعه مباشره للمكتب الانجليزي بالقاهره يا ترى ايه الاوضاع بعد كده في داخل ارض فلسطين يا ترى قصه اليهود من ارض فلسطين ازاي يا ترى رد فعل الشعوب الاسلاميه بصفه عامه والشعب الفلسطيني بصفه خاصه هيكون ايه ويا ترى ايه خطه اليهود لانشاء وطن قومي لهم في ارض فلسطين ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقه اللي جايه اسال الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته